الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عيالة الرحمة النهاردة هنستكمل سلسلة حلقاتنا عن الغدة الدرقية حقائق وأوهام النهاردة الحلقة رقم سبعة في الموضوع اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت تعرفنا عن ايه غده درقيه وتعرفنا على الحقائق والاوهام اللي موجوده في الاعراض في التشخيص في كل المعلومات العامه اللي موجوده عن الغده الدرقيه وبدانا في الحلقه اللي فاتت الكلام عن الحقائق والاوهام في علاج زياده نشاط الغده الدرقيه. كنا بدانا بالعلاج الطبي وقلنا النهارده هنستكمل حلقاتنا اللي ما مش متابعنا قبل كده هنقول ان احنا بنتكلم عن ازاي نقيم الغده الدرقيه وايه الحقيقه والوهم في المعلومات العامة عن الغدة الدرقية سواء من حيث التشخيص أو العلاج آه هنفكر حضراتكم احنا دايما لما بنقيم الغدة الدرقية بنقيم حاجتين بنقيم حجم وبنقيم إفراز الغدة الدرقية دي غدة صماء معنى صماء إنها بتفرز هرمون في الدم من غير قنوات هذا الهرمون يؤثر على كل خلية على كل نسيج على كل عضو في الجسم مفيش حاجة في الجسم ما بتتأثرش بالغدة الدرقية بهرمونات الغدة الدرقية عشان كده لما بنيجي نقيم هذه الهرمونات لو كانت أفرزت بالزيادة ليها مفعول على الجسم طبعا بتزود معدل الهدم في الجسم لو لو افرزت بقله حصل قصور في النشاط او قله في النشاط بيحصل خمول عام في الجسم بكل اجهزه الجسم بالتفصيلات اللي قلناها قبل كده الحاجه الثانيه احيانا الافراز طبيعي لكن الحجم هو المتضخم سواء تضخم عام الغده كلها على بعضها او تضخم عقدي عقد معينه في الغده هي اللي متضخمه وهذا التضخم العقدي اما انه يكون بيفرز او ما يكون ما بيفرزش طب النهارده هنكمل علاجنا عن زياده النشاط احنا قلنا ان نقص النشاط في علاجه سهل هو كلمه واحده حاجه ناقصه بندي مكانها علاج تعويضي مدى الحياه بتاخد على الريق الصبح مدى الحياه وبنتابع بالتحليل لغايه ما نحدد الجرعه المناسبه للمريض علاج زياده النشاط هو ده العلاج اللي لحد ما الموضوع لانه فيه اختيارات متعدده فصعب شويه ومحتاج تفصيل ومحتاج اتفاق بين الطبيب وبين المريض على طريقة العلاج المسلى اللي تناسب المريض لأن في الآخر المريض هو اللي بيتعالج فيجب أنه يكون مستريح للطريقة اللي بيتعالج بيها ودور الطبيب في الموضوع انه يظهر له يعدد له ما يعني ما فيش حاجه اسمها مريض زياده غده كل واحد بيتعامل بطريقه هو اللي في دماغه هو انا كطبيب باطني غدد اكتب العلاج العلاج الطبي سواء العلاج الطبي ده هيفيد العيان او مش هيفيده الجراح بيتعامل من منظوره هو في تضخم في الغدة او زياده نشاط افراز يبقى جراحه من الاسبوع الجاي لا ده صح ولا ده صح المفروض احنا هنفهم النهارده عايزين نفهم النهارده ازاي نتعامل مع مريض عنده زياده نشاط في الغده الدرقيه لانه زياده نشاط الغده الدرقيه زي ما قلنا قبل كده ما هيش حاجه واحده ما هوش سبب واحد عندنا اشكال متعدده لزياده النشاط هل الغده كلها متضخمه على بعضها حته واحده اللي بنسميه مرض جريفز اللي هو زياده نشاط مناعي ولا متضخمه تضخم عقدي يعني عقده بس كده كل الغده كويسه وعقده في الجسم هي اللي عقده في الغده هي اللي بتفرز او عقد متعدده تضخم متعدد العقد وبيفرز السموم على حسب الحجم الغده هل هي التضخم الغده ده صغير ولا تضخم كبير ضغط على القصبه الهوائيه ضغط على المريض حسب سن المريض المريض ده صغير في السن محتاجين ندي حاجه ونحافظ على الغده اكبر قدر ممكن ولا مريض كبير في السن مش هيتحمل جراحات او يتحمل علاج ولا سيده في فتره الحمل والرضاعه لازم نختار حاجه تناسب اذا كان ليها رغبه في الحمل والرضاعه خلال فتره قريبه احنا عندنا ثلاث انواع من العلاجات العلاج الطبي الادويه اللي احنا بنكتبها العلاج الجراحي العمليات اللي حضراتكم تعرفوا عنها اللي هي عمليات استئصال الغده وهنتكلم عليها بالتفصيل. قبل ما نبدا في تفصيلات زياده نشاط معانا النهارده اول اتصال مين معانا؟
ام سلمى معانا ام سلمى، اتفضلي يا ام سلمى.
انا عايزه حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك.
كنت كلمت حضرتك آه، الحلقه اللي فاتت آه، وح- آه، واشتكيت من الضغط الواطي والهبوط وحضرتك طلبت مني تحاليل انا عملتها اتفضلي اه. كنا طلبنا كنا طلبنا TSH وكورتيزول يا ام سلمى مش كده؟
ايوه TSH واحد و- وسبعة وخمسين النورمال بتاعه من خمسة وتلاتين واحد وسبعة وخمسين ده طبيعي كويس ما فيهوش مشكله. والكورتيزول طيب وعملت ال T3 وال T4 كمان برضو في ال normal لا لا ما انا طلبت TSH بس.
11 ليه؟
الكورتيزول 11 الكورتيزول 11 الكورتيزون ده بتاع الصبح 9 الصبح
هما خلوني رحت الساعة قبل قبل 10 الصبح أعمل تحليل مش ما عارفة ما هو كان هو إزاي ده أنا عملت الكورتيزون تحليل.
هو ده الكورتيزون آه، طلع صالح كام 11 11 وهو يعني مظبوط تقريبا في النور يعني مرة الاثنين كويسين انت انت كنت بترضعي يا مسلمة مش كده أيوة أنا برضع بس في معايا ح- عملوا لي تحليل مش عارفة إيه التحليل ده هو ده اللي قليل قالوا لي تبع الغدة برضه اي سي تي اتش
ACT ده اللي H قليل ده طلع تسعة وال normal بتاعه من 10 ل 48 لا لا مش مش قليل او مفيش مشكله ده تبع الكورتيزون برضه ده الهرمون اللي بينشط افراز الكورتيزون من الغده الكظريه آه عموما انت لا مفيش مشكله انت ضغطك واطي انت قلت لي كان 90 على 60 مش كده
أيوة و... وك... بس آخر مرة قسته كان 120 على 80 طيب كويس جدا يعني مفيش اي مشاكل لو هو في نقص كورتيزون شديد عمره ما كان هيوصل 120 على 80 لوحده انت بتاخدي اي علاجات دلوقتي
آه لا حاليا ما باخدش انا كان وكان باخد انت ب- دواء لل- وكنت قلت لي ان هيموجلوبينك كويس وكان سكرك كويس صح هو قال لي مر... قال لي كتير الهيموجلوبين قال لي كتير مره واحده يعني المرة اللي مفيش فاتت قلت لي فرق شهر 14.
والهيموجلوبين قل الم...
كان الاول 14 ودلوقتي 13 طيب لا 13 برضه طبيعي بالنسبه للسيدات في الحمل والرضاعه لا أم- انا اقصد اقول ايه سبب ان هو قل لا.
الكميه دي مره واحده مع يعني بسرعه الحمل والر- مع الحمل والرضاعه مش هو مره واحده هو يعني وجرام ده مش احنا بصي بنهتم قوي لما يوصل 10 فاقل هو ده اللي يعمل اعراض الهيموجلوبين اللي فوق ال 10 عاده ما بيعملش اعراض انت في قلق او توتر او حاجه
ايوه اه غالبا هو الموضوع باستمرار فيه يعني اه
باستمرار في قلق وتوتر اه هو الموضوع و- غالبا الدوخه والقلق انت احنا كده عملنا الهرمونات والغدد الصماء كويسه والهيموجلوبين كويس والسكر كويس يعني انا عايز تهدي اعصابك شويه عشان انت بترضعي فمش عايزين نكتب ادويه كتير وتاخدي حاجه مثلا ميدودرين قرص كل يوم بعد الفطار وخلاص على كده اذا امتى لو آه، الضغط وصل 90 اسمه ايه 60.
موجود هنا اس- لا ثواني بس يا دكتور آه.
انا هقفل واخد اسم الدواء من التلفزيون و... و... ولو موجود هنا في السعوديه تقولي أنت عارف على في السعودية؟
الاسم بتاعه هنا ايوه امم طيب ماشي ماشي ماشي ومفيش فيه تاثير على الرضاعه ولا حاجه لا لا ما انا كاتب لك حاجه امنه ما كتبناش الحاجات اللي هي اللي تنا- تظبط الضغط بسرعه طالما ما فيش داعي طالما الكورتيزون كويس كده طيب طب انا هو في حاجه كان امبارح صداع ونبض شديد قوي في دماغي هل ده ت- ضغط عالي لا، لا، ولا لا، لا.
صداع عادي مفيش ضغط عالي ولا واطي دي كلها اعراض قلق وتوتر هدي اعصابك دايما فتره الرضاعه من المت- الفترات اللي بيبقى فيها قلق وميل اكتئاب شويه غالبا هو ده اللي ماشي معاك لان احنا كده استبعدنا كل الاسباب العضويه ان شاء الله آه، شفاك الله وعافاك وحتى اللي انا هحمله لك ده هتاخديه لو الضغط وصل 90 60 دلوقتي ما تاخديش حاجه خالص ماشي خلاص مفيش شف- مشاكل شفاك ماشي.
الله وعافاك.
الف شكر جزاك الله خير خير الف سلامه الف سلامه رعايه الله آه، هنكمل قلنا احنا عندنا ثلاث انواع من العلاجات بالنسبه لزياده النشاط العلاج الطبي اللي هو الادويه العلاج الجراحي العلاج باليود المشعه مفيش علاج امثل يعني مفيش حاجه اسمها انا اقول ايه العلاج الطبي ده احسن علاج لزياده نشاط الغده الدرقيه او العلاج الجراحي ده الحل الوحيد لزياده نشاط الغده الدرقيه او العلاج باليود المشع ما لا مفيش حاجه كده على فكره حتى الموضوع بيختلف من بلد لبلد حسب توجه الناس يعني العلاج باليود المشع ده رقم واحد في امريكا مش من دلوقتي من سنين طويله فاتت اكتر من عشرات السنين عندهم العلاج باليود المشع ده يحتل الصداره يمكن عندنا لسه بادئين الفترات السنين اللي فاتت دي نبدا نهتم بيه شويه لكن كل مريض بيناسبه علاج معين مفيش حاجه اسمها العلاج ده يناسب كل المرضى لكن المهم بقى في اختيار في اختيارنا للعلاج انا لما اجي ادي علاج لمريض لازم المريض يفهم ان في ثلاث انواع من العلاجات وكل علاج مزاياه ايه وعيوبه ايه ويناسبك انت ايه رقم واحد وايه رقم اتنين ورغبه المريض تحترم افترض ان المريض مثلا خد علاج طبي وال- والغده بقت مظبوطه ومستجيبه للعلاج الطبي بس هي مريضه مثلا في سن صغير وموضوع حجم الغده الكبير مضايقها نفسيا فمن ناحيه جماليه خلاص ده قرارها يعني احنا بنتفاهم ولازم بس لازم نفهم كمان ونفهم المريض هعمل عمليه طب بعد العمليه ايه اللي هيحصل ف- شكل الغده هيبقى ايه وانا هشيل جزئي ولا اشيل كل للاسف الشديد اكتر من 90% من الناس اللي بيجوا لنا بعد ما يعملوا عمليات مش عارف عمل ايه انت شلت جزئي ولا كلي طب عملت اي متابعه بعد العمليه ولا ما فيش في ناس كتير بتعتقد وبتلجا للجراحات اعتقادا منها ان لما تعمل جراحه يبقى الموضوع انتهى خلاص خلص قصه الغده كده تطويها لا طبعا خصوصا دلوقتي مع الميل ان احنا في بعض حالات كتيره بنميل لاستئصال كلي للغده يبقى خلاص ما عادش فيه هرمون تحولنا من زياده غده الى نقص غده فلازم ناخد علاج تعويضي ويبقى فيه متابعه ما يجيش اشوف مريض عامل عمليه من اربع خمس سنين ومن بعد ما عمل عمليه ما عملش وظائف غده درقيه مره واحده وهي الحقيقه انه في علاج زياده نشاط الغده الدرقيه يجب حتى لو كان المريض هيعمل جراحه آه، لازم يكون فريق طبي متكامل مفيش حد بيغني عن التاني بيبقى جزء جراح والب- وال- والدكتور الغدد الصماء مع المريض لانه حتى احنا زي ما هنشوف دلوقتي في التفصيلات النهارده ان حتى لو انا قررت من الاول ان انت هتاخد علاج جراحي مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها في الطب ابدا ان انا اشخص مريض النهارده عنده زياده نشاط غده درقيه وأع- واعمل يعمل عمليه الاسبوع اللي جاي مفيش حاجه اسمها كده لانه ده المريض ده عنده زياده هرمونات الهرمونات دي عامله زياده في ضربات القلب مش هينفع مريض ينام وضربات قلبه 100 و110 دي دي حاجه غير مهنيه وغير انسانيه المريض حتى اللي انا خدت له قرار قلت له انت عندك الغده متضخمه وضغط على القصبه الهوائيه وحجمها كبير فانت غالبا هتلجا للحل الجراحي طيب هتلجا للحل الجراحي ده ده القرار لكن هذا القرار له تجهيزات له تحضيرات هذه التحضيرات تتمثل انه لازم ياخد علاج طبي قبلها بفتره لغايه ما ننزل الهرمونات لاقل قدر ممكن لغايه ما يسترد جزء من ميزانه وعافيته دايما احنا قلنا ان زياده نشاط الغده دي بتعمل زياده هدم في الجسم فالمريض بيبقى عنده ضربات سريعه ورعشه واعراض شديده فيجب ان انا ال- في الحاله اللي زي دي أح- احسن حاله المريض الاول اللي داخل يعمل عمليه والحاجه الثانيه انه ما ينفعش امد ايدي على الغده وابدا اشتغل فيها وهي مليانه هرمونات مجرد ما اشتغل فيها تطلع الهرمونات دي في الدم تدخلني في حاجه بنسميها عاصفه الغده الدرقيه thyrotoxic crisis الدر... ال- ال- ال- ال- الهرمونات تزيد جدا جدا في الدم تعمل زياده في ضربات القلب وارتفاع في الضغط تعمل لنا حاله المريض على طول بيتحجز على طول في العنايه المركزه وقتها بتبقى حاله من الحالات اللي اللي مش كويسه قوي في ال- في في, في تقدمها بعد كده. الحاجه الثانيه يعني انا خدت قرار يبقى لازم احضر له الاول واحضر له باليود ادي اليود ال- ال- الغير عضوي لمده عشان اقلل افراز الهرمون واقلل اخ- تخزين الهرمون عشان اقلل حجم الغده وحجم الاوعيه الدمويه اللي فيها عشان لما يجي يشتغل عليها الجراح تبقى الدنيا هاديه شويه وبيشتغل في امان والمريض حالته كويسه مفيش اي طوارئ عمليه الغده دي مش زايده لازم تتشال خلال اسبوع او تتشال خلال يومين مفيش اي طوارئ في عمليات الغده الدرقيه عمليات زياده النشاط لا نحضر المريض على مهلنا ونعمل حتى المريض اللي اللي بيعمل يود مشع برضه بنحضره بال- برضه بال- بالعلاج الغدة الدرقي- بال- بالعلاج الطبي يعني اذا العلاج الطبي مش مش مش قرار علاجي بس هو علاج في حد ذاته وبنكمل عليه وهنقول ايه ميزته وعيوبه بكل بكل بكل شفافيه يعني وهو بيستخدم كجزء تحضيري لان كل ما اخلي اليود المشع وانا داخل على اليود المشع كل ما هرمونات الغده تبقى قليله يساعدني ان انا ما احتاجش جرعه ثانيه من اليود المشع يبقى انا كل مريض بيتعالج من غده درقيه لازم يبقى فاهم العلاج الطبي اللي ماشي ويسال الطبيب المعالج له العلاج ده ميزته ايه عيبه ايه ايه الوضع بعد كده يعني نتائجه ممكن تبقى ايه بعد كده يعني بعد ما اعمل اليود المشع ايه اللي هيحصل بعد كده لازم اعرف ان حوالي 90% من الحالات او أ- يعني او اقل شويه او اكتر شويه بتبقى نقص غده بتتحول من زياده الى نقص يعني هاخد علاج تعويضي مدى الحياه في مرضى لما يفهم كده يقول لك لا يا عم انا مش عايز اخد علاج مدى الحياه ده انا بعملها عشان اخلص لا تبقى فاهم هو هو ما عندوش روح للمتابعه وهو رافض العلاج الطبي اساسا لانه مش عايز ينتظم على دواء ومش عايز يتأيد بدواء ففاهم انه لما نبطل العلاج الطبي ونخش على الجراحه او نخش على اليود المشع ان كده القصه انتهت لا لو شي- عملنا استئصال كلي للج- للغده لو خدنا علاج باليود المشع هتقلب نقص غده وهتمشي على علاج طبيعي صحيح نقص الغده ارحم كتير من زياده الغده معانا اتصال تاني من السعوديه ام محمد السلام عليكم عليكم ورحمة الله السلام ورحمه وبركاته الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي أهلا يا دكتور دكتور أنا عندي ابن أختي آه، عايش في الإمارات فنزل عمل تحاليل في مصر وكده فقالوا له الوضع ما فيهاش أي حاجة غير بس ورم بسيط جدا عنده كام سنه ومش- عنده 28 امم في الغدة الدرقية المهم- حضرتك بتتكلمي على الغدة الدرقية؟
أيوه امم اتفضلي
فمشي على أساس إن ما فيش أي حاجة لا ورم ولا تضخم يا ام محمد؟
لا قال له هنا في مصر قال له تضخم امم هناك آه، عمل تحاليل تاني في امريكا فقالوا له لا ده فيها وقع وشالوا له الغده فيها نهائي.
ايه؟ فيها ورم؟
اه خدوا منه عينة الأول بقى يعني خدوا عينة من الغدة نفسها؟
اه هنا ولا في يعني يعني الاتنين خدوا عينتين يعني ولا ولا هو خد عينة بره بس؟
لا هم خدوا عينه بره اه اتفضلي و... وقالوا له شالوا له الغده وشالوا له طحال ال- طحال؟
الطحال اه ايه علاقة الطحال بالموضوع؟ كان عنده مشكلة أساسا في الطحال قبل كده؟
اه لا عنده مشكلة قديمة فبالمرة يعني حلوها
ما اعرفش بس هم لا خدي بالك الله يكرمك خدي بالك يا ام محمد انت بتتكلمي على غدة درقية ولا غدة ليمفاوية؟
لا ال- الغده الغده ال- الدرقيه لان هم قالوا له قالوا له الغده الدرقيه هي اللي هي اللي فيها تعب طيب بناء بقى على كده المهم دلوقتي وبعد العملية أصبح وشه طبعا مسمر والشفايف زرقاء وكل ما نروح طبعا بنتابع مع مع آه، تابع للدكتور اللي هو عمل له العملية هناك في أمريكا في مستشفى في دبي آه، ما حدش بيفهم منهم حاجه بس يقول لك لا علشان خاطر منه كان ال- ما فيش آه، آه، التعويض بتاع الغده موجود فالله يكرمك بس على اساس ان وشه آه، وحالته وشه مورم يعني منفخ ولا وشه ضعفان؟
اه ضعفان ومورم ومزرق هو عامل العمليه بقاله قد ايه؟
آه، دلوقتي عامل عمليه دي من شهرين بقاله شهرين طيب هو بياخد انت عندك فكره على العلاجات اللي بياخدها عندك فكره عن الحاله كويس بس عشان نرد رد كويس يعني يعني هل هو بياخد هرمون تعويضي التروكسين الصبح على الريق عندك فكره ولا ما عندكيش ايوه هو بياخد بياخد علاج بيقولوا له عشان يعوض بس مش بيعوض
لا يعني التحليل بتاعه اخر TSH كان كام هتعرفي عندك فكره عن التحاليل
لا الحقيقه لا لان انا عايشه في السعوديه وفي- اصلا غالبا في حاجه تانية موضوع موجوده مع الغده الدرقيه الطحال ملوش علاقه بالموضوع فغالبا في حاجه تانية في الموضوع عموما بص يا أم محمد آه، ممكن ممكن آه، والد الطفل او أو- أو والده او والدته ي- بس يعرف تحاليله بس يعرف اخر TSH كام ماشي يعرف سبب سبب استئصال الطحال ايه وياخد الرقم من الكنترول ويكلمني هو بعد ال- بعد الحلقه عشان بس ماشي.
انت كده في تفاصيل كتير ناقصه لازم نفهمها عشان اعرف ارد عليك رد يكون مفيد يعني ما نبقاش نرد اي رد يعني فهو بس هيعرف لي اخر تحليل غده درقيه كام وبياخد التروكسين على الريق الصبح جرعه قد ايه ماشي وسبب استئصال الطحال اللي هم قالوا له عليه ايه ويكلمني بعد الحلقه عشان ممكن يكون في لبس وتكون مش غده درقيه تكون حاجه تانية يعني ماشي يا فندم شفاء الله وعافاه ان شاء الله آه، احنا بنتكلم لان ال- ال- نكمل الجزء اللي كنا بنتكلمه بالنسبه للايه لل- لل- للعلاج الطبي اذا العلاج الطبي مش بس علاج في حد ذاته لكنه تحضير كمان لحاجات لكن لو هو علاج في حد ذاته العلاج ده بيتم على مرحلتين زي ما قلنا قبل كده جرعه كبيره في الاول عشان نعمل تثبيت توصل ل 8 اقراص الاول عاده يعني من 6 ل 8 واحيانا بنوصل ل 12 قرص لو الحاله شديده او لو الحاله خدت علاج قبل كده وحصل لها ارتجاع فبنبدا بالجرعه القصوى مسموح لنا لغايه 12 قرص لكن بنلجا لها في حالات معينه الحاجه الثانيه بعد ما يخش المريض في سكون سكون يعني سكون يعني يعني 3 T4 وال TSH الاثنين رجعوا طبيعي في طريقه المتابعه بتاعتنا عاده ال free T4 يتظبط بسرعه TSH ممكن ياخد شهور عشان كده بعض الناس تقلق تقول لك "الله، انا باخد علاج بقالي ثلاث شهور والتحليل TSH اللي تحت ده لسه مش عايز يرتفع لا هو ده طبيعي وعاده احنا عشان المريض ما يقلقش احيانا بنلجا ان احنا نعمل free T4 بس في الاول هو ده اللي بيبان فيه التحليل السريع ال TSH ممكن يقعد شهرين ثلاثه لغايه ما يتظبط لكن once ان هو اتظبط يبقى احنا كده دخلنا في remission دخلنا في سكون دي المرحله الاولى من العلاج المرحله الثانيه بقى اثبت هذه الاستجابه لان مرض جريفز وطبعا دايما العلاج الطبي يجيب نتيجه اكتر احنا قلنا في ثلاث انواع من أش- او ثلاث اشكال من اشكال زياده نشاط الغده الدرقيه المناعي اللي هو مرض جريفز بيجي في الستات في سن صغير من 20 ل 40 سنه تضخم خفيف مع بروز في العين وممكن شويه ورم في الرجلين وفي عقدي اللي هي عقده او او اكتر من عقده معانا مدام ناديه منين مدام ناديه
السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا مدام ناديه لو سمحت يا دكتور انا عامله الغده من حوالي 20 سنه ومن ساعه ما عملتها انا تعبانه انت عندك كام سنه يا مدام و- ناديه نعم عند حضرتك كام سنه انا دلوقتي عندي 38 48 48 بس 28 مفيش مشكله اه عاملاها من 20 سنه نعم عاملاها من 20 سنه كان عشان متضخمه كانت متضخمه بس عملوها لي ولا عملوا لي تحاليل ولا عملوا لي اي حاجه دخلوني على العمليات على طول يعني لما كانت لقوها متضخمه عملتها في القصر العيني كانت بتفرز انت ما عندكيش فكره كانت بتفرز ما كانتش بتفرز تسمميه مش تسمميه ولا مجرد كانت كبيره شلتيها وخلاص نعم.
على كده يعني عندك فكره عن سبب الاستئصال عشان احنا قلنا في يا اما يا اما تضخم يا اما يا اما حجم يا اما افراز انت المشكله كانت عندك انها بتفرز كتير فكانت مخسساكي ولا مشكله انها حجم بس زايد وخلاص لا هي كان حجمها زايد بس حجم بس طيب اه.
اتفضلي بعد العمليه عملتي تابعتي بقى عملتي تحليل الغده الدرقيه ال- عملت التحاليل اللي هي T3 وال T4 كانوا الدكاتره بيقولوا لي كويسه فانا انت لقيت بتعملي عظمي لحظه تعب بقى- لحظه يا حاجه ناديه انت بتعملي نعم.
T3 و T4 بس ما بتعمليش ال TSH لا محدش طلب مني TSH طيب ماشي اتفضلي وبعدين يطلعوا كويسين فتقولي خلاص كده وبعدين لما كويس سمعت حضرتك في التلفزيون امم عملت ال TSH تمام وانا كويس.
باخد ال Eltroxin آه، كنت باخد واحده 100 كنت بتاخدي واحده 100 تمام آه، طلع أربعة من 100 طلع 4 من 100 كويس مش وحش كويس اه اتفضلي ده كويس يا دكتور اه ع- بصي هو يعني المعامل بتختلف من اول 4 من 100 لغايه 4 لكن آه.
يعني لو كان عندك ضربات سريعه شويه في ارق آه، آه، بتخسي ممكن نخففه يوم في الاسبوع ولا يومين تخليه 50 بس نص قرص يعني يعني مش هو ال TSH طلع 4 من 4 من 100 ولا 4 من 10 انا اسف 4 من 100 لا طلع أربعة من مية 4 من 100 لا ده كتير يبقى انت كده الجرعه هتخففيها شويه هتاخدي Eltroxin 50 أقلل الجرعة اه هتقلليها اه اه انا جيت بقى د- رحت الدكتور ودكتور بطنه وقلب فقال لي امنعي البرشام وحللي فمنعت البرشام وحللت منعته ثلاث ايام وحللت طلع تي لا سي ثلاث ايام بس اه منعته ثلاث ايام بس طيب انت متابعانا يا مدام ناديه الفتره اللي فاتت انا متابعه حضرتك اه طيب بص يا أستاذ الكل طيب كملي وانا هقول ارد عليك بعد ما تخلص تي 93 41 من 100 اللي هو ايه تي سي دي والتي 4 9 و3 من ع- من 100 وال TSH 6 1 من 100
ده الكلام ده بعد ثلاث ايام اه ده بعد ثلاث ايام 6 وواحد من 100 والاول كان 4 من 100 اه الاول كانوا 4 من 100
طيب آه، سؤال قولي لي سؤالك وانا هجاوبك خلاص اتفضلي السؤال انا عندي تعب في العظم كتير آه.
والدكاتره رحت الد... يعني دكاتره الغده قالت لي روحي روماتيزم رحت الروماتيزم دكاتره الروماتيزم قالوا لي لا ده في حاجه تانية مسببه لك التعب بتاع العظم ده مم.
فانا عملت- كده باخد عملت علاج ال- نسبه ال- الكالسيوم ال- الروماتويد وباخد علاج الغده مانيش عارفه لا السبب.
الاول الاول قبل الروماتويد عملت نسبه الكالسيوم نعم نسبه الكالسيوم
مش سامعه الكالسيوم الكالسيوم نسبه لا الكالسيوم في الكالسيوم ما الدم عملتهاش من زمان بس انا يعني ساعه ما عملتها كانت في اول المظبوط يعني على الحد الادنى يعني
نعم يعني على الحد الادنى لتحت شويه يعني.
اه اه اه اه طيب ماشي انت قولي لي سؤالك كده يا مدام ناديه
سؤالي لحضرتك هل هي فعلا هي اللي مأثرة على عظمي؟
حاضر هجاوب حضرتك حاضر هجاوب حضرتك واقول لك طريقه المتابعه اللي تمشي بيها وامتى نعدل الدواء نعدله ازاي يعني ماشي حاضر شفاك الله وعافاك معانا الاخت امه الله من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي يا لو أمة الله سمحت يا دكتور انا اتفضلي.
عندي 35 سنه وحامل في شهرين عندك 30 سنه اكتشفت اه امم
آه، اكتشفت ان من يومين آه، عملت التحاليل وكده صايم وفاطر سكر فطلع عندي نسبه السكر عاليه كام يا امه الله قولي لي صايم 194 امم لا ثواني معلش انا آسفة.
اتفضلي يا عمال.
صايم 202 وال- والفاطر 268 الصايم 202 اه والفاطر 268 انت في تاريخ سكر في العيله اه آه، كان حصل لك سكر في الحمل قبل كده الحمل اللي قبل كده لا ولا ده ده اول حمل اول حمل و ده أول حمل.
حصليش- ما كنتش اصلا اعرف ان عندي سكر قبل كده وزنك وزنك زايد يا امه الله طيب دلوقتي حضرتك آه، ميزانك ما- ميزانك زايد رحت لدكتورة بطنة فقالت لي انا ما اقدرش هديكي دواء الا بعد ثلاث شهور وبعد الشهر الثالث هتاخدي انسولين انا مش عارفه السكر ده يعني ده سكر حمل ولا اللي بيقولوا عليه سكر لا من لا لا الحمل استني ولا سكر استني بس.
على طول ولا انت رحت إيه؟
لحد سكر ولا ممارس عام ولا ايه نعم دكتور مين اللي بيقول لك كده دكتوره النساء ولا مين دكتورة بطنة
لا ما دكتورة ال- اللي انا متابعه معاها الحمل قالت لي روحي لدكتورة بطنة فدكتورة آه.
البطنة قالت لي بعد ثلاث شهور بعد الشهر الثالث هتاخدي انسولين اعمل ايه؟ وقالت لي لا امشي هقول على لك نظام طبعا لا غذائي كويس دلوقتي.
انت انت الك- التحليل ده بقاله قد ايه التحليل بقاله يومين طيب الحمد لله كويس جدا ماشي خلاص فاعمل ايه لو نظام اكل معين او كده هجاوب حضرتك حاضر شفاك الله شكراً عافية.
يا دكتور.
هجاوب حضرتك حاضر اسمعيني في الجنة طيب آه، هنكمل احنا قلنا بالنسبة لل- لفترة العلاج بناخد علاج الأول جرعة كبيرة لغاية ما نخش في استجابة وأول ما بنخش في استجابة كاملة بنقلل الجرعة إلى قرصين ونكمل على القرصين دول فترات في ناس بقى بتختلف فيها في من من أول 12 شهر لغاية 24 شهر من سنة لسنتين خصوصا لو السن صغير ومرض جريفز ممكن نقعد فترة توصل لسنتين عشان نضمن المشكلة الرئيسية في العلاج الطبي هو الارتجاع يعني 90% بيستجيبوا في الاول من العلاج نصهم بيحصل له انتكاسه خسا خلال السنه الاولى بعد ايقاف العلاج عشان كده احنا بنحاول نوصل لسكون تام آه، في الر- في ال- في العلاج الطبي طب ميزه العلاج الطبي إيه؟ عشان احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت ميزه العلاج الطبي انه بيحافظ على الغده الدرقيه ان في 30% تلت المرضى اللي بياخدوا علاج من الممكن ان ينتهي الموضوع ويقلب غده طبيعيه ويمكن الميزه دي مش موجوده في الجراحه ومش موجوده في اليود المشع فانا ما اعرفش هل المريض اللي قدامي ده هل ممكن يبقى بالتلت ده ولا لا فعشان كده لازم نعمل محاوله بالعلاج الطبي الاول لان ده بيحافظ ده ما بيأذيش الغده في حاجه طيب المريض اللي بيستجيب بسرعه بقى اللي ياخد علاج بعد شهر ي- يعني علاج الغده اتظبطت والاقامه اتظبطت لا ده غالبا ما كانش زياده غده ده غالبا كان التهاب في الغده وزياده غير حقيقيه ولازم اراجع التشخيص تاني لان في بعض حالات التهابات الغده المناعيه تيجي في الاول فتره كده ليها مراحل يعني اول مرحله خصوصا بعد الولاده يمكن ان دي ان شاء الله هنعمل لها حلقه بعد كده تلاقي فيه زياده نشاط في الغده الدرقيه مؤقت فده استنى عليه ما يبقاش الاعراض شديده طيب دي ميزه الدواء ان هو آه، الميزه ان هو ممكن يدخل ناس في سكون تام علاج طبي ما فيهوش جراحه ما فيهوش تدخل ما بقاش ناحيه المريض عيبه اول حاجه انه فتره طويله محتاج صبر شويه خصوصا الفتره الاولى اللي انا بدي فيها جرعه كبيره الحاجه الثانيه الاعراض الجانبيه للدواء الاعراض الجانبيه للدواء أم- في اعراض شديده واعراض خفيفه لكن هي في المجمل في المجمل في المجمل يعني اكثر من 90 95 ما بيحصل لهمش اعراض جانبيه عشان كده يمكن معظم المرضى اللي يسمعوا يقولوا لا ده انت هتقول الاعراض الجانبيه دي قبل ما اقولها وقبل ما اعدد الاعراض الجانبيه ما حدش يخاف لان الحاجات دي ما بتحصلش الا قليل يعني قلت اكثر من 90 95 ما بيحصلش عشان كده في مرضى مريض الغده الدرقيه بطبيعته خصوصا اللي عنده زياده نشاط هو متوتر طبيعي عنده هرمون زي الطبيعي فقلق وتوتر ورفرفه فمش محتاج توتر زياده فاحنا لو قلنا له الدواء ده ممكن يعمل كذا وكذا هيقلق اكتر فاحنا بنلاحظه والحاجات دي احيانا نطلبها روتين مع بعض الناس بس ممكن يحصل طفح جلد خفيف ده ما فيش مشكله او ارتكاريا او كده بنروح قلبين من دواء لدواء يعني اذا كنا بناخد مثلا كاربيمازول نقلب لسيروسيل ده ما فيهاش مشكله حاجه بسيطه وبتعدي احيانا احيانا يحصل شويه الم في المفاصل سخونيه برضو من الحاجات اللي ايه بمجرد ما نقلل جرعه الدواء بتختفي الحاجتين المهمين جدا ان هي يحصل احيانا نقص في كرات الدم البيضاء نقص نوعي مش كرات الدم البيضاء على بعضها خليه منها كده بنسميه اجرانيلوسيتوزس ده بيحصل في حالات قليله وبيحصل فجاه ومش مرتبط يعني لو كان بيحصل بتدريجي كنا على طول هنعمل بتحليلها احنا عاده بنعمل عدد كرات الد- المتابعه بتاعه العلاج واحنا بنطلب كده هرمونات الغده الدرقيه بنطلب منها عدد كرات الدم البيضاء الكمي والنوعي ممكن مره بعد شهر من العلاج ممكن مره بعد ثلاث شهور من العلاج لو ما حصلش خلال الفتره الاوليه غالبا ما بيحصلش بعد كده لكن انا انبه على المريض ازاي لو ما عملتش المريض اللي بياخد علاج طبي للغده الدرقيه اللي هو- لاجل زياده النشاط اللي هو كاربيمازول ياخد باله من ايه ياخد باله لو حصل له سخونيه وجع في زوره آه، اي التهاب في الجسم كده سخونه طولت خد مضاد حيوي ومش عايزه تستجيب على طول لازم ايه يرجع للطبيب يقول له عشان ينبه الم... اذا كان مثلا رايح لتخصص تاني رايح لانف واذن رايح لسنان اسنان او رايح لاي تخصص يقول له انا باخد علاج للغده الدرقيه عشان في الحاله دي معانا معانا اسلام من المنوفيه اهلا وسهلا اتفضلي او السلام عليكم اتفضل يا دكتور اهلا وسهلا اتفضل يا اخ اسلام
انا زوجتي كانت عامله عمليه الغده الدرقيه من ثلاث سنين كان عندها ايه في الغده الدرقيه يا حاج اسلام كان تيبس تيبس تضخم تقصد ولا ايه
يعني هو الدكتور قال ان هي متيبسه وافرازاتها ضعيفه جدا وسامه
افرازاتها لا اصل ضعيفه غير سامه ده سامه دي يعني بتفرز كتير كانت بتفرز كتير وهتفرز قليل
هو بصراحه كده هو عمل لها الجراحه شالها استأصلها تماما وبعدين رحنا حللناها فطلع سليمه يعني مفيش طب حاجة.
الحمد لله لكن هي كانت بتفرز يعني عملته تحليل هرمونات كانت الهرمونات عاليه وخدت علاج طبي في الاول ولا اتشخصت النهارده عملت العمليه على طول
لا يعني عملنا تحاليل بس بصراحه يعني التحاليل مش موجوده معايا هي المشكله كلها طيب.
بتكمن في الاختناق اللي بيجي لها دلوقتي بعد ما عملت العمليه
لا كان بيجي قبل العمليه الاختناق وبعد العمليه غاب حوالي سنه ما يجيش مم.
وبعدين رجع يجي تاني هي بقى طول بقى النهار لها وطول سنتين الليل، عامله العمليه بقى لها وبعدين سن- استقر على الليل بس بقى لها سنتين عامله العمليه بقى لها ثلاث سنين ثلاث سنين طيب وعملتوا اخر مره تحليل غده درقيه امتى يا اخ اسلام
من ثلاث شهور كده كان اخباره ايه
كان سليم يعني هو بس قال ان هي آه، فيها نقص آه، يعني المية ما تنفعش المفروض تاخد 100 الصبح و50 من المغرب الدكتور اه يعني.
يعني هي دلوقتي لما عملتوا تحليل كان في نقص فزود الجرعه من 100 الى 150 بس 100 آه.
الصبح و50 بالليل اي نعم ده دكتور الجراحه يا حاج اسلام مش كده اه دكتور الجراح اللي شخص طيب آه، يعني دي فيها أيوة نعم.
تحفظ دي, دي دي فيها تحفظ شويه المشكلة الاختناق الاختناق.
ده الاختناق مسبب لنا مشكلة طيب حاضر هجاوب حضرتك حاضر شفاء الله وعافاك شفاء الله وعافاك مدام ولاء قنا اهلا وسهلا الو السلام عليكم اهلا وسهلا اتفضلي يا آه، لو منى سمحت يا دكتور هو جوزي كان عنده تضخم كده في الغدة من سنة اكتشفه يعني مم.
فكشف وعمل آه، اشاعات واشعاع ذري فالدكتور قال له انت محتاج جراح يشيل لك تقريبا الفص الايمن تقريبا كده عايز تروح السنة دي ماشي يعني براحتك قال له مم.
فهو ما بياخدش ادوية بس كان عنده زيادة فقال له هي متظبطة دلوقتي يعني زادت مرة واحدة وخلاص كده يعني آه، فدي بصي يا حاجة.
مسلم يا يا وقت ولاء هو بياخد دلوقتي علاج لزياده النشاط ده لا هو حاليا هي مش زايدة يعني دلوقتي التحليل كويس اه لا هو عملها وكان التحليل كويس لما عمل التحليل كانت كويسه يعني مفيش زياده افراز يعني لا ما فيش حاجه بس هي كويس.
كانت تضخم يعني اه قالوا اتضخمت التضخم مرة ده في طب فترة اس- كده.
اسمعيني بس التضخم ده التضخم ده كان جزء من الغده هو المتضخم طالما قال له شيل فص يبقى جزء آه.
يعني اه قال له هنشيل جزء كان جزء الجزء ده كان حجمه كبير يعني في ال في, اه ال- يعني هو ظاهر في في في رقبته في رقبته شوية.
يعني آه.
لكن بيزيد في الحجم لا زي ما هو مش فاكره مش فاكره ال- ال- العقده دي في الاشعه التلفزيونيه كانت طالعه مقاسها كام في كام لا مش فاكره هي معايا الاشاعات بس انا مش فاكره انت عايزه اقول لك آه، رايي بخصوص الجراحه يعني اه ودي حاجه يعني الحاجه التانية هو سنه دلوقتي 35 سنه آه.
انا بعد الولاده طلع لي فص كده برضو قالوا لي ان الغده زايده فالجراح بصراحه قال لي مش هقدر اديك ادويه ولا اعمل لك اي حاجه عشان الرضاعه امم فرحت للدكتور غده قال لي لا يا بابا دي مش غده وروحي لجراح تاني فرحت للجراح الجراح قال لي بعد ما ت- ما ت- تخلصي فصل فتره الرضاعه هو ايه ال- استني بس نعمل استني.
لك الجراحة لكن أنا سبحان الله يعني قعدت أقول الدعاء بتاع سيدنا أيوب ولقيتها مشيت لوحدها ربنا يكرمك ان شاء الله فيعني انا, أنا أنا لسه مش- بقول مش يا بفكر ولاء فيها آه، حاليا.
بص يا ولاء انا لسه بقول دلوقتي ان شاء الله هنعمل حلقه عن الغده الدرقيه فتره الولاده لان فتره الولاده من الفترات اللي بيحصل فيها تغيرات في الغده لا مش هتستعجلي ومش هتشيلي حاجه انت عملتي انت عملتي وظائف غده درقيه يعني تحليل ل free T 4 و TSH أنا عملت تحليل غدة فكانت زايدة حاجة بسيطة يعني زايده حاجه بسيطه كان آه.
بعد قد ايه من لكن الولاده بعد كده كانت ركزي بس مظبوطة.
معايا الله يكرمك بعد قد ايه من الولاده بعد كام شهر من وأنا الولاده اكتشفت بعد شهرين من الولادة بعد تقريباً.
شهرين من الولاده آه.
حللتيها تاني بعد كده حللت تقريبا بعد كده لما رحت لدكتور الغدة بعد لقيتيها سنة كويسه بعد سنه اه لقيت التحليل كويس فقال لي لا أنت ما عندكيش الغدة أنت روحي الجراح الافراز كويس ركزي بس آه.
معايا ولا لقيت أيوة.
الافراز كويس أيوة الافراز بقى طبيعي صح اه طيب الحجم بقى زايد شويه لا ما فيش حاجة خلاص الافراز الحمد لله.
والحجم طبيعي لا اللي كان موجود اختفى خالص يعني اختفى، أنا ليا تمام دلوقتي حوالي ثلاث سنين ونص او اربع طيب سنين تمام تمام يا ولاء خلاص انا هجاوبك وان شاء الله هتبقى طبيعي بعد كده هعمل حلقه كامله عن ال- عن الغده الدرقيه اثناء الولاده وان شاء الله مش هتحتاجي حاجه باذن الله ان شاء الله شفاك الله وعافاك هي الحقيقة أن الاتصالات كلها في مواضيع مهمة جدا ما تقلش أهمية عن موضوع الحلقة لكن أنا هحاول أكمل حتى العلاج الطبي ونخلي الباقي بعد كده في متابعة العلاج الطبي إحنا هن حاجتين مهمين جدا نقص سكرات الدم البيضاء الحاجة التانية ارتفاع نسبة الإنزيمات والصفرة والحقيقة ده بعيان حظه قليل لأنها بتحصل في بعض الحالات وبتبقى عنيفة شوية ارتفاع نسبة الصفرة والإنزيمات وعشان كده دايما في الاول نحب نعمل ارتفاع نسبه الانزيمات والصفرة قبل ما ابدا علاج طبي لانه من بعض الحالات اللي فيها زياده نشاط غده نتيجه الخلل المناعي الموجود بتلاقي مع تشخيص الغده الانزيمات زايده شويه نسبه بسيطه فالاول انا بعرف عشان اعرف الاساسي بتاعها كام عشان وانا بدي علاج هل بقى لو انا شفتها مره واحده كده وانا بدي علاج مش هبقى عارف هي دي زادت مع الدواء ولا هي زايده من قبل الدواء لان احيانا بتبقى زايده قبل الدواء وت- وتنزل بعد الدواء فدي بتبقى حاجه طبيعيه مع الغده الدرقيه مع زياده النشاط يعني لكن لو هي كانت طبيعيه وبدات تزيد وتزيد بنسبه ملحوظه لا ده بتتطلب ايقاف الدواء على طول بنوقف الدواء عشان كده حاجتين مهمين في المريض اللي بياخد علاج زياده نشاط غده درقيه كرات الدم البيضاء والانزيمات اللي زي الكبد ونسبه الصفرة الحاجات دي هي دي الحاجات الايه المهمه متابعه المريض بقى مش زي ما كان بعض التحليل بعض الاتصالات دلوقتي بتقول لك اصل انا بطلت الدواء طب عملت بعد ثلاث ايام مفيش بين الد... بين التحليل والتحليل مفيش اقل فتره اربع اسابيع الاستثناء ده بيبقى في الحمل بس هتلاقي فترات المتابعه اللي بنتكلم عليها في زياده النشاط او قله النشاط من اربع الى ست اسابيع دي هرمونات ماشيه في الدم وماسكه في بروتينات ونسبتها فيها ثبات في الدم ما بتتغيرش بسهوله فمفيش حاجه اسمها مريض عامل تحليل غده وادي له علاج واقول له حلل بعد اسبوع او حلل بعد اسبوعين او بعد ثلاث اسابيع أق... الاستثناء الوحيد هو الحمل في اول ثلاث شهور بالذات عشان ببقى عايز اظبط بسرعه في غير كده من اربع الى ست اسابيع اي تعديل في جرعات العلاج سواء بالزياده او النقصان ما بعيدش التحليل الا بعد اربع الى ست عدلت الجرعه يبقى بقيم الموضوع بعد اربع الى ست اسابيع دي مهمه جدا وبعد كده المريض بقى كويس المريض بتاعي خد علاجه بقى كويس وحصل استجابه احله بعد ثلاث شهور طب بقى كويس يبقى كل سنه مره الا اذا حصل اي اعراض ابدا بقى ايه لو هو عرفه بقى الاعراض الت- ضربات القلب السريعه الرعشه الفقدان الميزان اكتر من 5 كيلو يبقى يرجع لنا على طول مفيش حاجه من الحاجات دي يبقى احنا بنتابع من كل 3 شهور المريض اللي بطل علاج خالص بعد كده بنتابعه كل سنه هل هو زياده نشاط الغده الدرقيه بياخد الادويه الك- الغده الدرقيه بس لا بياخد معاها بعض الادويه المساعده زي مضادات بيتا ال Inderal وال Atenol عشان تهدي ضربات القلب تهدي الرعشه دي بنفضلها ونف- ومش بس في العلاج الطبي في التحضير للعمليه برضه لازم ياخد الحاجات دي عشان تقلل ضربات القلب لاقل من 90 قبل ما يخش على جراحه بعض حالات زياده النشاط اللي بيبقى فيها خلل مناعي نتيجه دواء واحد خد دواء معين فيه يود زي ال Cordarone كده بتاع ضربات القلب فحصل له زياده نشاط احيانا بعض الحالات دي بنحتاج ان احنا ندي فيها آه، كورتيزون آه. معانا الاخت دعاء من الزقازيق اهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا دكتور اتفضلي يا اخت دعاء أنا لسه يعني كنت عاملة تحاليل وكده مم. عندك كام وده- سنه يا دعاء نعم عندك كام سنه 30 سنة 30 سنه اتفضلي آه، كان عندي آه، كان يعني حصل كان يعني حدقية في في العين وكده حصل ايه آه، في العين يعني حدقية في العين يعني التهاب يعني ولا ايه
ايه التهاب ولا ايه لا عملت تحاليل وقالوا الغدة درقية يعني عندي نشطة جدا كان في بروز في العين تقصدي اه بروز اه مم، اتفضلي
فعملت تحاليل وكده فطلعت عندي النسبة 49.6 من عشرة اللي هو ايه 49 9 T H 4 ال free T 4 اه باين مش عارفة free T 4 ولا T T 4
اللي هو بتاع تحليل غدة درقية أنا مش عارفة هو الدكتور قال لي عندك نشطة جدا طب يعني ده بالنسبه للارقام الطبيعيه اللي عندك يا دعاء زايد يعني اه طيب تعرفي في تحليل قدامك اسمه ال TSH تعرفي تقولي لي كام اه TSH طلع كام طلع واحد من عشرة واحد من 10 ولا واحد من 100 آه، واحد من مية قصدي و- واحد من 100 اه ده التحليل ده بقى عاملاه من امتى آه، كده أسبوعين بالظبط وخدت علاج بدات علاج باخد علاج اه باخد اللي هو كامبوزايد دوت carbimazole كان اه كان بيزول بتاخدي جرعة قد إيه؟
Inderal ع- آه، عشرة باخد تمام و Kenacort أربعة قرص واحد آه، قرصين الصبح وبالليل مم. طيب انت وزنك كام كيلو يا دعاء آه، وزني آه، كام ستة وسبعين 76 كيلو هي درجه بروز العين شديده يعني يعني هي باردة اه لا شديده ملحوظه يعني عشان اه بس هي ملحوظة هم هو, هو لاحظوها طبعا ال Kenacort ده عشان بروز العين مش عشان الغده ده البروز العين مخصوص يعني اه طيب إيه سؤالك انت دلوقتي يا دعاء ايه
آه، سؤال يعني يا دكتور الدكتور بيقول لي هي نشطة ومش عايزك تتحركي وكده فأنا خايفة من إن يحصل جراحة أو كده نشطه مش عايزه تتحركي انت ما تتحركيش يعني هو بيقول لي ما تتحركيش لا هو انت لو بتتحركي بيحصل ضربات سريعه ونهجان يعني أنا أنا هجان عندي درجة ضربات قلبي كانت ع- وأنا عنده كانت 140 ساعتها ماشي بقى في, الس- في الاول بس طب انت انت سؤالك ايه ده قولي لي السؤال اللي انت عايزاه بتسالي عليه النقطه اللي بتسالي عليها آه، حضرتك أنا لسه سامعة حضرتك أنت بتقول اللي هي الحلقة اللي هو بياخد العلاج وراح تحصلها له وجع في الزور التهابات في اه الزور لا حصلات لا لي.
التهاب في الحلق مش في في الحلق اه في الحلقة اه اه وجات لي حالة برضو اللي هو يعني كان جسمي تلج كده وما كانش عندي اتزان و... وكان جسمي يعني كان متلج كده طيب انا هجاوبك يا دعاء ماشي يا هجاوبك.
دكتور.
الف اشوفك الله يعافيك الله يعافيك معاك.
آه، قلنا ال ال هنجاوب بقى قبل ما نخش في العلاج باليود المشع هنجاوب الاسئله هنبتدي الاول آه، ام سلمى الدواء يا ام سلمى midodrine بس انا ما اعرفش هل هو موجود في السعوديه بنفس الاسم ولا لا وانت غالبا غالبا ان شاء الله مش محتاجه حاجه خالص يعني انت كده كل تحليلاتك كويسه الموضوع غالبا من القلق والتوتر المصاحب لفتره ال- ال- الرضاعه فما تقلقيش ان شاء الله مش محتاجه حاجه ام محمد انا قلت لها هتكلمني بعد الحلقه لان في تفصيلات كتير هي بعيده عن المريض شويه فمش عندها التفصيلات الكامله عن حاله المريض يجوز في تفاصيل هي مش عارفاها او ده غالبا يعني آه ناديه اللي هي كانت عامله الغده من 20 سنه اه ده السؤال بقى بالنسبه لناديه في حاجتين يا ناديه اولا تعملي حاجه اسمها ال ionized calcium الكالسيوم المتأين انت شايله الغده الدرقيه ومن 20 سنه ومش عارفين ظروف الشيل ده كان ايه في اربع غدد صغيرين في ظهر الغده الدرقيه اسمهم الغده الجار درقيه هم دول اللي ممكن يأثروا على العظم اه الغدة الدرقية طبعا ليها تأثير على العظم لكن التأثير بيبقى أكتر لو الغدة الجار درقية دي هي اللي متأثرة فالأول قبل ما نقول عظام ولا غدد ولا حاجة تعملي حاجة اسمها الكالسيوم المتأين أو ionized calcium ionized الكالسيوم النشيط يعني هنشوف ده لو ده متاثر يبقى هتاخدي كالسيوم وفيتامين د عشان يصلح نقص الكالسيوم النقطه بقى بالنسبه لك حكايه Eltroxin 100 وبعدين طلع التحليل 4 من 100 آه، الخطوه الصح طبعا اللي كنت تعمليها مفيش حاجه اسمها اني باخد 100 وبعدين ابطل تاني يوم لا مفيش حاجه اسمها كده او ما اخدش وازود 100 مره واحده لا لما بنقلل يا ناديه بنقلل تدريجي انت بتاخدي 100 تمام كده طلعت الجرعه زياده طالما ال TSH نزل يبقى الجرعه دي زياده يبقى تاني يوم بخليها 50 تاخدي 50 قرص على الريق الصبح وبعدين بعد ال 50 زي ما قلنا كده بعد اربع اسابيع الى ست اسابيع اربع اسابيع خلينا اربع اسابيع تروح محلله تاني لقينا TSH في الطبيعي يبقى خلاص جسمك محتاج ال 50 مايكرو دول كفايه لقينا الجسم ال TSH لسه نازل يبقى نخفض شويه نخليها نص قرص مثلا يعني لكن غالبا مش هتحتاج ال 50 وهتستقر عليه عشان كده لما حللت طلع TSH 6 بدا يزيد تاني وكنت انا يعني ايه الفتره اللي بين التحليل صعبه شويه ان يحصل فيها تغيير لكن عموما هتعملي حاجتين تاخدي التوكسين 50 وتحللي بعد اربع اسابيع طلع طبيعي تكملي على كده معانا مين معانا معانا فاطمه من الشرقيه اهلا وسهلا ومرحبا اتفضلي السلام دكتور عليكم فاطمة.
يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من من فضلك يا دكتور انا انا اتفضلي سامعني يا دكتور اه سامع حضرتك اتفضلي طيب يا دكتور انا يا دكتور ال- الكلام بيتعبني
انت عندك كام سنه يا حاجه فاطمه انا عندي 53 سنه اه يعني بيحصل ايه من الكلام بتعبك ازاي يعني لما بتكلم بتعب بتعب ببقى مرهقه جدا مع اقل كلام يعني لو قريت صفحه واحده في القران بحس ان انا مرهقه مرهقه يعني بيحصل تعبانة.
نهجان او كرشه نفس او رفرفه ولا ايه يعني لا لا مرهقه مفيش حاجه بس تعبانه و- وتعبانه مرهقه زي ما اكون عملت مجهود كبير كويس وزنك وزنك وبعدين يا زايد دكتور وبعدين يا دكتور رحت للدكتور فطلب مني تحليل ال TSH ايوه فطلع تمام 9.6 من عشرة خلاص كده اتحلت المشكله إن شاء الله.
ف- فاخدت التو- Eltroxin لمده شهر مم، آه، 50 مللي خ- آه، بعد قبل الفطار وقبل العشاء تمام وبعدين إيه؟
حللت تاني طلع كده 8 قبل, قبل و3 من الفطار 10 وقبل العشاء قبل الفطار وقبل العشاء امم طيب اتفضلي
نعم كملي يا حضرتك انا سامعك بس يا دكتور وبعدين طلعت النسبه 8 و3 من عشرة
هقول لك ليه هو الجرعه صح بس طريقه الوخدان غلط طيب حاضر هو خلاص انت كده في حاله نقص غده آه، ه- هجاوبك وانت برضو لو عندك كمبيوتر يا حاجه فاطمه احنا الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت كانت على نقص نشاط الغده الدرقيه اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل وانا هجاوب حضرتك دلوقتي لا يا انا حاج.
اول مره اسمع حضرتك يا دكتور طيب اول احنا مره اتشرفنا ان انت سمعتينا وانا هجاوب حضرتك آه، انت سؤالك بس تعملي ايه دلوقتي مش كده
فمش عارفه اعمل ايه دلوقتي اكمل آه.
ولا ازود الجرعه ولا اعمل ايه يعني؟
حاضر انا هجاوب حضرتك حاضر دلوقتي حاضر شفاك الله وعافاك شفاك الله وعافاك آه كنا بنجاوب على ناديه يبقى ناديه ان شاء الله هتاخد التوكسين 50 على الريق الصبح مفيش في الغده الدرقيه الصبح واخر النهار مفيش في نقص الغده الصبح واخر النهار علاج نقص الغده الدرقيه ودي من الحاجات المهمه جدا لو طلعنا من حلقات او سلسله حقائق اوهام دي بان احنا ناخد علاج الغده الدرقيه صح يبقى كويس جدا علاج نقص الغده الدرقيه الالتروكسين بيتاخد على الريق الصبح قبل الفطار بساعه خدنا 50 خدنا 100 خدنا 150 خدنا 200 كلهم على الريق الصبح قبل الفطار بساعه مفيش حاجه اسمها اخر النهار علاج غده درقيه خالص لانه بيتاثر بالامتصاص ده انا حتى لو هاخد حديد او كالسيوم لازم يبقى في مسافه اربع ساعات بينه وبين الفيتامينات من الادويه اللي بتتاثر جدا بالامتصاص فتاخد اي جرعه من علا- من علاجات نقص الغده ال Eltroxin يتاخد على الريق الصبح فانت ان شاء الله هتاخدي 50 يا ناديه وتحللي بعد اربع اسابيع وتحللي مع تحليل بقى ال ionized calcium آه، امه الله من القاهره اه اللي هي السكر طبعا دي يعني الحقيقه كارثه ان ان واحده عندها سكر في اول ثلاث شهور في الحمل اللي هم اهم ثلاث شهور اللي احنا بنحاول نتجنب فيهم الاعراض الجديده ده احنا ده احنا مش فتره اول ثلاث شهور ده فتره قبل حدوث الحمل ووقت حدوث الحمل دي اهم فتره لتظبيط السكر مفيش حاجه اسمها ما ناخدش علاج وناخد علاج بعد ثلاث شهور انت حضرتك الارقام في السكر في السكر الصايم اثناء الحمل غير الارقام في السكر يعني في السكر الصايم الارقام كانت 95 ورجعوا نزلوها تاني دلوقتي 92 والفاطر ما نحبش انه يعدي 155 اللي بعد الاكل بساعتين فطبعا الارقام دي عليها تاخدي انسولين فورا تاخدي انسولين فورا تبداي يا امه الله ب 20 وحده الصبح الانسولين ال Mixtard او ال Humulin اي واحد 20 اللي هو الانسولين ال 100 وحده اي انسولين 100 وحده 20 وحده الصبح و10 وحدات اخر النهار وتحللي بعد كده وتعدلي يعني لقيت التحليل بيزيد تزودي بينزل تنزلي لكن لازم تبداي في الانسولين فورا وكويس ان انت لسه محلله من يومين ده انا اتمنى بس ان السكر ده ما يكونش موجود قبل كده ان كان سكر حمل في الاول كده ما اتمنى انه ما يكونش موجود سكر من قبل كده وما كانش متشخص يعني فاحنا دلوقتي فورا تبداي علاجك ولما ينزل السكر تخفضي الجرعه لكن ما فيش حاجه ابدا ما فيش اي حد قال حكايه ان احنا نبدا العلاج بعد ثلاث شهور ده احنا لازم مريض السكر بننبه عليه مريض السكر اللي هي عندها سكر اساسا وحملت وتيجي لنا في الشهر الرابع والخامس بنتضايق جدا وبنزعلهم انتوا اهم فتره فتره قبل الحمل واول ثلاث شهور لان دي فتره تكوين الجنين لو المرة- الفتره دي عدت كويس بقيه الحمل ان شاء الله بيعدي كويس وان شاء الله ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا امه الله تبداي انسولين فورا 20 واحد الصبح و10 بالليل بس نخاف من نقص السكر بس احنا عشان الارقام اللي عايزينها عايز يعني عايزك تحافظي على السكر بين قبل قبل الوجبات فطار غدا عشاء يبقى مثلا من 90 ل 110 مثلا بعد الاكل ما يعديش 120 140 ما يعديش ال 150 المهم يعني لو حافظت على اي جرعه تظبط الرقم ده كويس تزودي شويه تقللي شويه ده مع الطبيب المعالج بتاعك وتروحي لحد متخصص في السكر والغدد الصماء يا اخت امه الله اسلام اه كان الاخ اسلام كان زوجته اللي كان عندها تيبس برضه نفس القصه ونفس الغلطه ان هي عملت اخر تحليل من ثلاث شهور فلما لقي ال- في نقص قال 100 الصبح و50 اخر النهار الكلام ده ما ما فيش حاجه اسمها 100 الصبح و50 اخر النهار في خلل فبناخد ال 150 على الريق الصبح لغايه اما ال TSH يتظبط في الطبيعي ال TSH اتظبط من اول أربعة من عشرة لغاية أربعة في بعض المعامل لغاية خمسة المهم إنه يطلع اتنين تلاتة يبقى ده كويس واحد آه، ده كويس فإحنا ال- قصة الاختناق بقى لما كانت حاصلة قبل الغدة وحاصلة بعد شيل الغدة دي فيها جزء قلق وتوتر شوية يعني دي فيها جزء نفسي شوية إحنا لو خدنا علاج الغدة وظبطنا الهرمون خلاص يبقى الغده كده ملهاش دعوه بالموضوع نقيم سبب تاني بس الاول قبل ما نقيم سبب تاني نظبط الغده فيا حاج اسلام هتاخد 150 الصبح على الريق وتحلل بعد اربع اسابيع ال TSH ال TSH وال free T4 آه الاخت ولاء من قنا اه هي سؤال ليها سؤالها سؤال مزدوج آه لزوجها وليها زوجها عنده تضخم وفي الجراحه فبص يا ام يا اخت ولاء طالما في ال... ال- احنا قلنا في اول حلقه وانا عايز كل مرضانا يحفظوا الحاجتين دول بنقيم حجم وبنقيم افراز الافراز عند زوج طبيعي خلاص يبقى كده الغده بتفرز طبيعي الحجم في تضخم بس التضخم مش الغده كلها في جزء معين طبعا احنا في تفاصيل في ال- في الاشعه التلفزيونيه حجم العقده دي قد ايه في تكلس ولا ما فيهوش في بعض الحاجات كده بتبقى يعني تشاور لنا إن الموضوع ده ممكن يقلب حاجه وفي بعض الحاجات لا لا الامور طبيعيه وكويسه إيه انت عملته كمان مسح ذري والمسح الذري ده لو طلع ده افرازه طبيعي يعني احنا بنسميه بارد وساخن او بارد ودافي وساخن لو لو بارد ال- ال- الفص ده بارد فالاحسن عشان نجيب من الاخر تعملي تاخدي ع- ياخد عينه عينه بالاشعه التلفزيونيه من الجزء ده من العقده دي ناخد عينه من الانسجه فيها ونحللها ال- الانسجه دي ليها اكتر من شكل في التحليل اذا طلع طبيعي وكويس خلاص يبقى انتهت القصه طلع في اي شك يبقى بنشيل ال- إيه الفص ده هيبقى القرار بقى نشيل الفص ده ولا نشيل الغده كلها لو العقد موجوده في الفص ده بس وال- والفص التاني سليم ما فيهوش اي عقد على الاشعه التلفزيونيه مش بالكشف يبقى خلاص نشيل الفص ده بس لو في العقده هنا كبيره وبس في عقد صغيره على الفص الشمال يبقى الاحسن عشان ما نلجاش بعد سنتين ثلاثه نرجع نحتاج نشيل يبقى نشيل الايه الغده على بعضها اذا الفيصل في الموضوع يا حاجه ولاء انك تاخدي ناخد عينه دكتور الاشعه ياخد عينه من الايه من الموجات الموجات الصوتيه من العقده اللي موجوده في الفص الايمن آه، سؤالك انت بعد الميلاد بص حضرتك بعد الولاده في حاجه اسمها التهاب الغده المناعي يعني الفتره دي بالذات من اول س- من اول شهرين لغايه سنه يحصل التهاب في الغده نتيجه خلل في جهاز المناعه مع فتره الرضاعه بعد الولاده يبدا الاول بزياده وبعدين بعد كده ترجع طبيعيه وبعدين تقلب نقص والنقص ده اما انه يبقى نقص مؤقت وترجع لطبيعتها او يبقى نقص دايم ده الشكل التقليدي ليها ممكن تيجي باشكال مختلفه بس ده الشكل التقليدي هو ده اللي حصل معاكي ان حصل في الاول بعد شهرين زياده وكبرت شويه فالغده التهبت شويه لما التهبت طلعت شويه الهرمونات اللي فيها طلعته في الدوره الدمويه فجيتي حللتي لقيتي افرازات الهرمون زايده لما استنيتي شويه والدنيا هديت بقى رجعت الامور طبيعيه في الحجم والافراز فانت ان شاء الله مش محتاجه حاجه غير المتابعه خصوصا لو في ولاده بعد كده فانت بس تحتاجي المتابعه لانه بعض الناس اللي بيجي لها التهاب غده مناعي خصوصا لو في حاجه اسمها كنا اتكلمنا عليها قبل كده اسمها اجسام مضاده هدميه يعني انت في تحليل بتعملي اسمه التي بي او انتي بودي اسمه اجسام مضاده لو الأجسام المضادة دي موجودة فغالبا ممكن يحصل لك نقص غدة بعد كده ففي حاجة اسمها أجسام مضادة هضمية عطر آه، دعاء من الشرقية كانت بتسأل على عدم الاتزان وال اه سواء دعاء هي بتاخد علاجها ما تخافيش من التهاب الحلق ولا بيحصل كتير عشان تطمني اعملي عدد كرات الدم البيضة الكلي والنوعي يبقى عدد كرات الدم البيضة الكلي والنوعي ماشي بس ده بالنسبة للدعاء وتكملي علاجك لأنه لسه بدري لسه بدري على الايه على التقييم ما بنقيمش قبل اسبوعين قدامك من اربع اسابيع الى ست اسابيع عشان نشوف آه، الموضوع اخباره ايه آه، فاحنا هتعملي تحليل طلع التحليل كويس خلاص اطمني مفيش مشاكل فيه وغالبا مش هنحتاج نعيده تاني بالنسبه لفاطمه من الشرقيه الحاجه فاطمه كانت بتعاني من الارهاق اتشخصت كويس طلع الـ TSH 9.6 من 10 هتزودي يا حاجه فاطمه تاخدي قرصين القرصين هتاخديهم على الريق الصبح قبل الفطار بساعه وتعملي الـ TSH بعد شهر يبقى هتاخدي قرصين على الريق قبل الفطار بساعه مع بعض ما بتاخدش اول ما تصحي من النوم الصبح وبعد شهر تعيدي التحليل تاني آه، سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم سعدت جدا بتواصلكم معنا اتمنى ان شاء الله ان تكون حلقه مفيده ونكون وصلنا بعض ال- الحقائق يعني اللي في الغده الدرقيه وازلنا بعض الاوهام والمعلومات الخاطئه عن الغده الدرقيه آه، متعكم الله جميعا بالصحه والعافيه الى ان القاكم في حلقات قادمه نسال الله لنا ولكم الصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى